باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. هقرب نعمة المسيح جزء من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كلوسي في الإصحاح الثالث. لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى وأنتم بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح واغاني روحيه بنعمه مترنمين في قلوبكم وكل ما عملتم بقول او فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله الاب ايتها النساء اخضعن لرجالكن كما يليق في الرب ايها الرجال احبوا نساءكم ولا تكونوا قصاة عليهن أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء لأن هذا مرضي في الرب أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد لا بخدمة العين كمن يرضي الناس بل ببساطة القلب خائفين الرب وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث لأنكم تخدمون الرب المسيح وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباة نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين أحب قبل ما ابتدي عظة اليوم وتأمل اليوم أن أنا أذكر إن إحنا في كنيسة التجلي المجيد في المقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون في مصر. ودي أول مرة نوجه العظة بتاعة يوم الأربع في اجتماع الأربع من خلال وجودنا في الدير. أحب أذكر في البداية بعض الأخبار يوم الحد اللي فات نشكر الله انه اتم لنا اختيار مطران القدس نيافة المطران الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى وكان في احتفالية فرح في العشية يوم السبت والرسامة في يوم الحد وكانت فرحة كبيرة في الكنيسة وصاحب الفرحة دهيت ترقية سبعة من الآباء الأساقفة من ضمنهم أسقف القدس أنبا أنطونيوس اللي اترسم في نفس اليوم لرتبة المطرانية الجليلة وكان الهدف من كده الأساسي إنهم يشاركوا في تجليس المطران الجديد في أورشليم خلال الأسبوع القادم إذا أراد ربنا وعشنا. وتمت الاحتفالية دهيت بالسيامات بالترقية في المقر البابوي السابق في كنيسة المرقصية في كلوت بيه بالأزبكية بالقاهرة وطبعا خدنا فيها بركة الآباء الوتركة اللي اتجلسوا وعاشوا وقادوا الكنيسة خلال سنوات حبريتهم في تلك الكنيسة لمدة 200 سنة حوالي ثمانية من الآباء البطركة آخرهم القديس البابا كيرلس السادس أيضا بنشكر الله أنه أعطانا سيمينار المجمع المقدس اللي كان مؤجل من شهر نوفمبر الماضي أتمناه بنعمة المسيح في نهاية شهر فبراير من الأحد الماضي حتى ظهر النهاردة الأربع كان سيمينار شارك فيه أكثر من 109 من الآباء المطارنة والآباء الأساقفة وكان الموضوع المخصص للسيمينار الخدمات الكنسية والأسرة القبطية والحقيقة اتقدمت فيه مجموعة من الأبحاث القوية واللي بتفيد مجالات خدمة الأسرة بصفة عامة اتقدمت فيها أبحاث عن المبادئ الكتابية للأسرة ونشأتها وعن المشورة اللي تقدم في مجال المشكلات اللي ممكن تنشأ عن طرق افتقاد الأسرة عن طبيعة الأسرة في المهجر وطبيعتها هنا في مصر وأيضا عن صحة المرأة باعتبار أنها عماد في كل أسرة والحقيقة كانت مناقشات سرية جدا بجوار مناقشة قانون الأحوال الشخصية الذي سيقدم من الكنيسة للدولة ياخد مجالاته أو مجراه يعني في القنوات الرسمية ونشكر الله أن كل الأمور كانت فيه طيبة والمحبة كانت سائدة والاتفاق كان أكثر من رائع ما بين جميع الحضور من الآباء أباء المجمع المطارنة والأساقفة في كل المناقشات وفي القرار الأخير اللي خدناه نشكر الله المجمع المقدس بيعمل عملين كل سنة مجمع جلسة رسمية بتبقى دايما في نهاية الخمسين والجلسة دي تصدر منها قرارات دي جلسة رسمية بيتعدى العدد الموجود فيها وبتاخد فيها القرارات وكل سنة بنعمل السيمينار السيمينار عبارة عن حلقة دراسية مخصصة لموضوع نناقش فيها موضوع ما من جوانب كثيرة وعشان يبقى فكرنا فكر واحد وجلسة السيمينار أو جلسات السيمينار عشان ناخد بيها توصيات ممكن تترفع للمجمع فيما بعد وتقرر كقرارات فده النظام عشان ما نخلطش ما بين السيمينار وما بين الجلسة الرسمية بتاعة المجمع أحب كمان أن أثني على الخطاب اللي ألقاه السيد رئيس الجمهورية منذ حوالي أسبوع قبل سفره الأخير وطلب فيه من كل شعب مصر في صندوق تحيا مصر عبارة صبح على مصر صبح على مصر أحب إن أنا أشجع كل ولادنا كل كنايسنا في مصر وفي خارج مصر بهذه المبادرة صبح على مصر من خلال رسالة بتقدر تبعتها من خلال الموبايل في أي مكان وده بيساهم في تدعيم الاقتصاد المصري وتدعيم الحياة على أرض مصر وده الحقيقة عمل حلو جدا ويعود بالفائدة على كل المصريين في كل مكان كان مفترض ان انا اكون النهارده وبكره في بني سويف في الخدمه انا بعتذر على ان انا اجلت الميعاد بسبب ظروف صحيه ونصيحه الاطباء ان انا ما اسافرش مسافات طويله لكن بنعمه المسيح في اقرب وقت لازم نيجي وناخد بركه بني سويف وبركه نيافه انبا غبريال وبركه كل الاباء والاحباء والمسؤولين هناك في محافظه بني سويف لأننا في السيمينار كنا نتكلم عن الأسرة فأنا عايز أخد التأمل في هذه الليلة في حديث عن الأسرة المسيحية الأسرة المسيحية تتميز بثلاث صفات رئيسية أو هي في منظور الكنيسة ثلاث صفات رئيسية أولا هي كيان متميز يعني إيه كيان متميز؟ الكيان ده هو كيان إلهي وكيان بشري في نفس الوقت هو يجمعها الله ويحياه الزوجين ولانها كيان بشري بنقول ان الاسره المسيحيه ليست ارتباط بين اثنين فقط الاسره المسيحيه ارتباط ثلاثي او رابطه ثلاثيه بيسموها تربل بوند بمعنى ان هو وهي والمسيح وعلى هذا الأساس بنقول دايما أن الأسرة المسيحية تبدأ من عند المسيح وتستمر وتعيش بالمسيح وتكتمل وتصل إلى المسيح والثلاث تعابير دول تعابير مهمة أوي تبتدي من عند المسيح وتعيش بالمسيح لغاية ما توصل عند المسيح وده السبب ان احنا بنقول ان الملمح الاول في الاسره القبطيه انها كيان فريد متميز متميز على اي تكوين شكل اخر من اشكال الاسره اللي ممكن نقرا او نسمع عنه الامر الثاني في الاسره القبطيه انها ايقونه الكنيسه وهذا التعبير تعبير القديس يوحنا ذهبي الفم وده تعبير اكثر من رائع يعني مثلا الكنيسه اللي احنا فيها دهيت بعد ما اكتمل كل حاجه في الانشاء كان فاضل الايقونات لو كنت تشوفها قبل الايقونات وتشوفها بعض الأيقونات الوضع يختلف تماما فلما اخترت تعبير أيقونة الكنيسة يعني جمال الكنيسة فالكنيسة جميلة بالأسرة اللي فيها وأيقونة الكنيسة زي ما احنا بنشوف أيقونتنا في كنائسنا شيء رفيع الفن والذوق والكمال والتعبير أيقونة الكنيسة وينبغي أن تكون كل أسرة من أسرنا هي أيقونة في الكنيسة أيقونة سواء الأسرة اللي في الريف أو في المجتمعات المدنية أو الحضرية أو الأسرة في مصر أسرة في بلاد الخارج بصفة عامة في أي مجتمع يجب أن تكون الأسرة هي الأيقونة وهي الجمال بتاع الكنيسة المتواجدة فيها الملمح الثالث في الكنيسة في الأسرة أنها مصنع للقديسين صح كلمة مصنع دي كلمة يعني مش ماشية في المجال الروحي لكن هي التي تعد القديسين هي اللي بتعد الإنسان السائر في طريق الله تصور كده من الكنيسة الطفل الصغير اللي بيبقى متميز يوصل يبقى شاب يبقى في أعداد خدام يبقى في الخدمة في دراسة جامعية بينجح بيتقدم بيتخرج بيشتغل بيبتدي يشوف إنسانة مناسبة وهي تنتظر إنسان مناسب تتقابل الإرادتين مع بعض ويبتدوا يكونوا هذا الكيان الذي يقدم قديسين سواء قديسين في نفسهم هما الاثنين أو قديسين فيما يعطيها الله من نسل وإلا تعالوا قولوا لي واحد زي مريمينا ما هو نتاج أسرة واحدة زي الست دميانة قديسة دميانة نتاج أسرة قديس أثناسيوس ما هو نتاج أسرة قديس كيرلس عمود الدين نتاج أسرة وقيسوا على هذا كل القديسين لغاية البابا كيرلس نتاج أسرة حبيب جرجس الأرشيدياكون حبيب جرجس نتاج أسرة وهكذا فالأسرة بالحقيقة هي مصنع قديسين وهي اللي بتعد كل إنسان للسماء ولذلك الحديث عن الأسرة حديث لا يمل باستمرار له قيمته رأس مالنا في كل أسرة هو أمانة الرجال وعفة النساء أمانة الرجال وعفة النساء زي ما هشرح باختصار شديد بعد كده في الأسرة زي ما قلت ان الاسره المسيحيه تبدا من عند المسيح وتستمر وتعيش بالمسيح وتكتمل وتصل الى المسيح طيب اترك لخيالكم كده دقايق فكر ويايا لو كان البيت من غير المسيح ما فيهوش المسيح اول حاله نلاقيها في البيت اللي ما فيهوش المسيح ان البيت يكسر الوصيه عشر عايش على هواه والبيت اللي من غير المسيح دهوت من غير الروح كأنه جسد بلا روح ومن هنا بتنشأ معظم المشكلات والمسيح اللي جوه البيت إن البيت يحمل وجود المسيح صار هذا البيت كاسر للوصيه بيت ما بيفتحش إنجيل بيت ما لا يمارس أسرار بيت ليس له أب اعتراف بيت مش عايش في الوسائط الناعمة في الحياة الروحية هيعيش إزاي ولذلك تلافي جزء كبير من مشاكلنا أن نسترجع حضور المسيح جوه البيت جوه البيت أنا فاكر قصة كان في اتنين بينهم خلافات زوج وزوجة بقى لهم 8 سنين فقعدوا ده يشكي ودي هي تشكي فسألتهم سؤال بتقروا الإنجيل في البيت بصوا لبعض وبعدين قالوا آه كنا بنقرا طب بتصلوا يا بعض بصوا لبعض قالوا كنا بنصلي ويا بعض بقت كل حاجة كنا في الزمن الماضي اقترحت عليهم قلت لهم طب ايه رأيكم نجمد مشاكلنا وندي فرصة لنفسنا ان احنا نصلي ونقرا الانجيل يوميا لمده شهر وخلاص وبعدها نتقابل نستأنف المشاكل ونشوف هنحلها ازاي سمعوا الكلام لحسن الحظ ومارسوا هذا التدريب وقبل ما يكتمل الشهر قالوا لي احنا مش عايزين نجيلك احنا خلاص خلصنا الحكايه لما ال- يسترجعوا حضور ووجود المسيح بلا شك الأمر ده بيحفظ سلامة البيت نمرة اتنين البيت اللي بدون المسيح بعيد عن السماء هو هيعيش على حياة أرضية هو بعيد عن السماء بعيد خالص يا ترى هو واخد باله انه لازم يبقى له نصيب في السماء طب هنعيش على الأرض ربنا يعطي العمر الطويل للجميع هنعيش على الأرض ثم ثم ماذا؟ للسبب ده أن البيت الذي يغيب عنه المسيح أو الذي يهمل وجود المسيح فيه هذا البيت ليس فكر السماء في باله معرفش لما بيجوا يصلوا ويقولوا أبانا الذي في السماوات بيبقى فكرهم فين أو لما يجي الأب الكاهن في القداس يقول أين هي قلوبكم وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك مشغول بإيه وده نداء لكل أسرنا الأسرة الغير مشغولة بالسماء مش هتعرف تربي مش هتعرف تعيش في سلام هيبقى شكلها من بره ينطبق عليه المثل الشعبي المصري من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله ودي مأساه لأنها مأساة مضاعفة لو عندهم آه، ابنين أو ثلاثة إزاي بيهملوا فيهم إزاي بيسيبوا السماء إزاي بيبعدوا بقى لهم ليس لهم نصيب صورة ثالثة أو أمر ثالث أن البيت الذي بدون المسيح علاقاته مفككة علاقاته مفككة والبيت اللي بالصورة دهيت اللي علاقته مفككة سواء بين هو وهي سواء هما الاتنين وبين ولادهم وبناتهم والأسباب متعددة هذا البيت كيف نسميه أسرة فين الأسرة فين الترابط اللي موجود فين العلاقة اللي ما بينهم وفك العلاقات دهيت مش بيجي بين يوم وليلة بيجي شوية بشوية بالإهمال في يوم من الأيام أب مسافر لدولة من الدول اللي بيشتغلوا فيها مهندس وسايب زوجته وعندهم ابن مبارك وزوجة مباركة آه، ساب الابن هو عمره ست سنين بعد 14 سنة كان بيجي من السفر بتاعه مرة كل شهر يجي مصر يجي لمصر ده يقعد ويا زوجته ويا ابنه ويفسحوا ويروحوا ويصرفوا ويعني يقضوا وقت جميل جدا الولد دخل الجامعة لكن اتضبط وهو في أولى جامعة في قضية مخدرات فاتقبض عليه فقالوا له ولي أمرك فالأم موقف عصيب استدعت زوجها بسرعة فالزوج جه من المطار على اسم الشرطة الضابط قاعد الولد قاعد وجه الأب الأب لما دخل سلم على الضابط وهو في حالة انهيار ازاي ابني يعمل كده وبعدين سأل الولد هو في حالة بقى غضب قال له يا ابني في حاجة انت طلبتها ما جبتهاش قال له لا يا بابا قال له طيب في حاجة كانت ناقصاك فالواد بص في الأرض ورفع عينيه قال له آه فالأب في منتهى الغل والغضب رفع عينيه كده قال له إيه قال له أنت شاور على أبوه أنت غيابك الأب سافر بيشتغل وربنا يبارك له في رزقه لكن ما نسى حاجة مهمة أن العلاقات تفككت بينه وبين البيت وده أمر ينبغي أن ننتبه له ولازم نحسبها صح نحسب الأمور اللي بنعيشها نحسبها بمقياس صح مش عشان المكان ده بيديني عشر قروش والمكان ده بيديني تمن قروش يبقى المكان ده أحسن مش ده العامل الوحيد في عامل أهم ثم أنه توجد سعادة اسمها سعادة التواجد بيني وبين ابني تصور بشوف ابني ست سنين وبعد شوية سبع سنين ثمان سنين وعمال يكبر ويايا وإلا ما قيمة الأسرة ما هو اللي طالعين في الموضة الأيام دي يقول لك روح اتبنى عيل وخلاص طيب اتبنى عيل لكن إحساسك بأن ابنك بيكبر قدام عينيك ثم الشيء الأهم أن في الأسرة ودي نعم الله للإنسان أن كل أب وأم عايزين ابنهم يطلع احسن منهم يطلع افضل منهم ممكن تلاقي اب بسيط بيعلم ابنه تعليم راقي جدا وعايزه في مستويات عاليه ما بيغيرش منه وعلى راي ما بيقولوا يشيل اللقمه من فمه من اجل ابنه من اجل تعليمه وده اللي بنشوفه كتير فالانسان او البيت الذي بدون المسيح في حاله تفكك في علاقات مفككة والزمن بتاعنا بما فيه من أجهزة يساهم في هذا الضعف ولذلك ليجب أن تنتبه كل أسرة في ذلك الأمر إيه اللي في الأسرة عشان تبقى أسرة جيدة أسرة قوية واحد في مرحلة الطفولة ينبغي أن نغرس محبة البيت ومحبة أفراد البيت. شيء مهم جدا أن أحب بيتي. حتى لو كان بيتي ده فقير. حتى لو كان بيتي ده قليل. ومن التعاليم الجميلة المسلمة من الأجداد يعلموا ولادهم وولاد ولادهم أنهم يقولوا العبارة دي بيتي أحسن بيت في الدنيا. طب ليه؟ عشان بيتي فيه بابا وماما نعلم ولادنا كده بيتي احسن بيت مش عشان فيه تلاجة ولا مفيهوش تلاجة ولا عشان فيه أوضة زيادة ولا أوضة نقص مش ده ولا عشان البيت ده في الحي الفلاني مش الحي العلاني لا لأن البيت ده فيه حاجة مش موجودة في أي حتة في الدنيا فيه بابا وماما فيبقى بيتي أحسن بيت والعبارة دي في التربية في غاية الأهمية بناكل ايه بنشرب ايه بنلبس ايه عايشين ازاي كل ده مش مهم المهم ان بيتي احسن بيت لان فيه بابا وماما ده نقطة مهمة جدا واحنا بنربي ولادنا بنغرس فيهم محبة البيت ومحبة الأسرة الأفراد الأب الأم الإخوات كبار صغير حسب ترتيب الابن أو الابنة ونحتاج ان الطفوله بتاعت ولادنا انها تكون طفوله شبعانه عايز اذكر لحضراتكم ما قيمه ان انسان يقول لي جعان اجيب كده كرتونه وارسم عليها رغيف جميل والونه واقول له اتفضل خد كل مش ممكن مش ممكن هيشبع ولا هينفع حتى الاكل احنا بنعمل كده ويا اولادنا الطفل الجعان لازم اجيب له عيش سندوتش عشان ياكل بيشبع لازم اجيب له حاجه حقيقيه وبالتالي في التربيه في الطفوله يجب ان نصل الى ما نسميه الطفوله الشبعانه شبعانه جسديا يقول لك فلان ده عنده سوء تغذيه سوء تغذيه يعني عناصر الغذاء مش متكامله عنده لكن كمان في سوء تغذيه روحيه وفي سوء تغذية اجتماعية يعني تصور البيت كده اللي بيقعد يتريق على ابنه ولا بنته انت عامل لي فنان انت عامله لي بتفهمي العبارات اللي هي ملهاش معنى دهيت اللي بتكسر النفس الطفولة الشبعانة الطفولة الشبعانة من الحب يا سلام على البيت اللي ولاده شبعانين وبناته شبعانين ويطلع الولد كده يخرج للمجتمع شبعان متغذي آه، البنت تواجه المجتمع وهي شبعانة مفيش حد يلعب بدماغها خالص مهما يكون ولذلك أنا أناشد كل الآباء والأمهات في كل مكان احرص على أنك تشبع أولادك وبناتك احرصي يا ماما ويا بابا أنك تشبع أولادك وبناتك والشبع مش هيجي من التلفزيون والشبع مش هيجي من الحاجات الإلكترونية الجديدة اللي ويانا مش هيجي من الموبايل الشبع مش هيجي من الآيباد مش هيجي من إن أنا عندي لاب وبقعد قدامه بالخمس ست ساعات بيقولوا إن في بلادنا هنا في مصر كل أولادنا وبناتنا بيقضوا حوالي ست ساعات يوميا على الأجهزة دي يعني ربع اليوم ماشي وياه هيشبع امتى ده ولذلك احرص في كل أسرة لكل أب لكل أم إنك تشبع ولادك وبناتك حقيقة الشبع لا يأتي إلا بالتواجد إلا بالحوار اللي ناخد وندي ويا بعض الشبع لا يأتي إلا إن إحنا نقعد ناكل ويا بعض ونتكلم الشبع ما يجيش غير لما يكون في أنشطة بنمارسها سوا وأظنكم سمعتوا مني مرة القصة الجميلة دهيت المدرسة اللي بتسأل الأطفال يوم السبت بعد الأجازة عملتوا إيه امبارح في الأجازة فطفل كده تالتة ابتدائي رفع إيده وقال رحت ويا بابا نصطاد سمك فالمدرسة قالت له برافو استاذ سمك بتحب السمك؟ قالها لا فطبعا كانت صدمه المدرسه قالت له لا ليه؟ انت مش رحت وقعت اصطاد سمك؟ قال لها لا احنا رحنا صحن اصطاد سمك بس انا كنت فرحان اكتر ان انا ويا بابا ماسك في ايديا وماشيين مش الحكايه اصطاد السمك الحكايه ان انا ابويا قاعد قريب مني واعتقد للجميع ان هذا هو مفتاح الشخصيه السويه الشخصيه السويه اللي خدت جرعه كافيه من ابوها وجرعه كافيه من الام يطلع انسان سوي ان حصل اهمال هنا من ناحيه الاب او اهمال من ناحيه الام بلا شك الطفل ده اللي هيصير انسانا بعد كده هيبقى فيه كده حاجات مش كامله في حاجات ناقصه ويعالم بقى المجتمع هيعمل فيه ايه بعد كده بحسب ظروف من يقابله قدم كل صور الحب واعرف ان حقوق الطفل بحسب نص حقوق الطفل وثيقة حقوق الطفل الموقعة من الأمم المتحدة سنة 1990 في يوم 2 سبتمبر ومصر أحد الدول الموقعة عليها وضعت حق اللعب قبل حق التعليم يعني قالوا أول حق للطفل هو حق اللعب اللعب يلعب اوعى تفتكر اللعب اللي بيقعد يلعبوه الالكتروني ده او الديجيتال لا اللعب اللي فيه تحريك لجسمه تحريك لحاجة لحياته عشان كده بيقولوا معلومة مهمة قوي ان الطفل زمان كان يجيب شوية بكر وشوية مش عارف غطيان أزازة كوكولا ويعمل بيها عربية ويشدها ويشدها ويبقى فرحان بيها قوي والعمل ده كله بيستنفذ منه طاقة طب النهاردة ايه النهاردة بيروح يشتري عربية جميلة جدا وحجمها كبير كده في كرتونة كبيرة وياها ريموت كنترول وبعدين البيت محدود فيبقى عايز المساحات الكبيره يقولوا له هنروح الحته الفلانيه تلعب بالعربيه يعمل كده بالريموت العربيه تجري وكمان بالريموت العربيه تجري واخدها في حضنه اتاري ان الريموت ده بيشتغل بطاقه والعربيه بتجري بطاقه والطاقه ده هي مش العربيه بس ده بتدخل في داخله فهو بيتشحن بالطاقه مع العربيه الخشب كان بيطلع طاقة دلوقتي هو بيتشحن بالطاقة عشان كده بيبقى أكتر إثارة وأكتر شقاوة وأكتر حركة ونفس الكلام ده على القراية كان زمان يمسك كتاب أو مجلة يقعد يقرأ فيها يوم تطلع منه طاقة النهارده بيعمل ايه بيبقى الكتاب كله متسجل قدامه ماسكه ده لو كان بيحب القرايه وعمال يقرا على النت او يقرا اي حاجه متسجله عنده او محفوظه عنده في اي موقع مجرد ان انا امسك الاجهزه قدامي لانها تعمل بالطاقه يشحن الانسان بالطاقه والطاقه دهيت بتطلع في صور مؤلمه كتير خالص قدم كل صور الحب في مرحله الطفوله في مرحله الشباب لما ولادنا يكبروا شويه اغرس فيهم معنى الحب طب ايه معنى الحب الحب ده معناه جميل قوي لكن هو ممكن يتحط تحت ثلاث كلمات رئيسية هو فن إسعاد الآخر فن فن يعني شيء ذو ذوق رفيع وجميل ويحتاج وقت الأيقونة اللي قدامنا دي ما ترسمتش في يوم وليلة الأيقونة دي خدت وقت عشان كده تطلع جميلة الكنيسة دي خدت شهور عشان تطلع جميلة فالحب اللي بنربي عليه شبابنا وشاباتنا من سن مبكر هو فن إسعاد الآخر فن فن بكل ما تعنيه الكلمة من معنى فن لما نسمع موسيقى حلوة نقول إيه الفن الجميل ده لما نشوف صورة حلوة أو لوحة حلوة إيه الفن الجميل ده لما نروح مكان جميل فيه فن الفن يبهر الفن يجذب الإنسان الفن يعبر ده أحيان إحنا نكتفي إن أنا أقدم لك وردة وردة دي حاجة بسيطة خالص بسيطة وزنا وصناعة ويعني كل حاجة لكن لأنها معمولة بيد الخالق فهي مملوءة بالفن مملوءة بالفن عشان كده جميلة فن يحتاج وقت يحتاج جهد يحتاج عمل يحتاج مخ يشتغل فن نمرة اتنين هذا الفن هدفه السعاده انا عمال اتفنن ازاي اسعد الطرف الاخر إيه لو في اب كاهن في كنيسه بيخدم هو بيتفنن ازاي يسعد شعبه بالاجتماع ده وبالنشاط دي وبالخلوه دي وباجتماع الصلاه ده وبليله التسبيحه دهيت بيتفنن ازاي يسعد شعبه إيه فن هدفه السعاده و الفن دهوت لما بيبقى على على يتربى فيه ابني وبنتي لما يكبر يبقى هو نظرته الى الاخر كيف يسعد الاخر كيف تسعد هي الاخر كيف هما الاثنين يسعدوا ولادهم كيف كل الكيان ده يسعد المجتمع اللي هو فيه لا اسره على بعضها كده خادمه لا اسره كده بتخدم الوطن كله بتخدم المجتمع الانساني كله وهكذا هو فن يحتاج وقت وجهد هدفه السعاده ولكن ليس فيه انانيه هو سعاده الاخر ينطلق الانسان للاخر يترك انانيته ويتجه للاخر عشان كده احيانا نسمع في الاثنين متجوزين يقول لك فلوسي وفلوسها ده انا ما اعرفش حاجه عن فلوسها ايه وما اعرفش هي بتعمل ايه وهي تقول انا ما اعرفش هو في شغله ايه دي كلها مؤشرات ما بتديش سلامة معنى الحب جوه البيت معنى الحب فن اسعاد الاخر هذا الفن الذي يحتاج الوقت والجهد وهدفه للسعادة وفرحة وخالي من الأنانية والتقوقع حول الذات وفي انطلاق نحو الآخر حاجة تانية بنحطها جوه شبابنا وإحنا بنربيهم في كل بيت والشباب أقصد يعني من أول ما سيب مرحلة الطفولة يعني من أول كده 12 سنة لازم نفرق بين الحرية والتسيب أو الفوضى أو الخلط في المفاهيم الابن الضال كان شاب ظن في يوم من الأيام أن حريته خارج بيته ففضل يزن اديني فلوسي عشان اخرج بره البيت عشان اتمتع مع اصحابي انا عايز نصيبي طب يا حبيبي خد نصيبك لما خد نصيبه وخرج اعتقد انه على سلمة البيت او عتبة البيت كان بيقول جوه نفسه هذه العبارة بيقول الحمد لله اليوم خرجت إلى الحرية وتركت السجن بص كده على باب البيت هو مغلق وقال هذا السجن وخرج وراح عاش العيشة بتاعته لغاية ما احتاج لكن لولا ستر الله ابتدى يفوق فلما ابتدى يفوق اكتشف خلط المعا... المعايير اكتشف ان بيته هو الحرية وان اللي بره اللي هو راحه ده كان هو السجن بكل معنى عشان كده التوبة وروح التوبة أقوم الآن وأذهب إلى أبي وراح وانتوا عارفين قصة توبته الجميلة ازاي أعلم أبنائي وبناتي معنى الحرية المنضبطة معنى الحرية الصح ودايما نقول الحكاية دهيت ان اي نهر زي نهر النيل او اي نهر في اي مكان ما بيبقاش نهر غير بالضفتين ضفة شرقية وضفة غربية والضفتين دول يسميهم مثلا لما في شارع زي اسكندرية أو زي البلاد اللي فيها أنهار ممكن نقول الكورنيش حاجة جميلة نتمشى على الضفة دي أو الضفة دي وممكن نعبر بكوبري من هنا لهنا الضفتين دول هما حاجتين هما الوصية الإلهية والقانون الاجتماعي أو قانون المجتمعي قانون المجتمع ده وصية الله وده قانون المجتمع اللي أنا عايش فيه وجود الاتنين دول هما اللي يحفظوا مجرى النهر إن غابوا أو ما كانوش موجودين تكون النتيجة أن النهر لا يصير نهرا ويبتدي النهر يصير مستنقعا مجموعة من المستنقعات اللي ملهاش أي معنى ولا فايدة فتربية الحرية السليمة تربية الحرية قلت لكم أول حاجة معنى الحب السليم نمرة اثنين الحرية الحقيقية نمرة ثلاثة الجنس الجنس هو العلاقة السامية أو التعبير السامي عن الحب وإزاي النظرة بتاعة الإنسان تبقى نظرة صح نظرة في مكانها كما أرادها الله عكس طبعا كل اللي موجود وكل الحاجات اللي بتتعرض والقنوات المؤثرة والأفكار اللي بتطلع جديدة وزي مثلا ال same sex marriage وزي الصفات اللي زي كده ازاي هذا الاحترام لهذه الأجهزة اللي بنسميها أجهزة الحياة أنا حبيت أحط النقطتين دول وإحنا بنكون الأسرة الأسرة المسيحية بكل التفاصيل اللي أنا قلتها الأسرة المسيحية بيت شاكر يشكر راضي ربنا بيبعت له رزقه وخيره أنا فاكر مرة في قداس في أيام خدمتي اللي قبل المسؤولية الحالية إن جت سيدة كده وقالت لي ممكن تديني 30 جنيه قلت لها عشان تعملي إيه قالت لي أعمل أجيب قدرة فول نعيش بيها قلت لها طيب بعد القداس بعد القداس ما لقيتش 30 جنيه فبديها 50 جنيه قالت لا أنا عايزة 30 بس قلت لها بس معيش فك قالت لي عايزة 30 وتفك هي وتجيب لي ال 20 وال 30 تستخدمهم وبعد فترة ست شهور جاية ترجع لي ال 30 جنيه. ليه؟ قالت لي ياه ده خير ربنا كتير خالص. بيت راضي وبيت يشكر الله. كمان البيت المسيحي بيت أمين. أمين في كل شيء، في وقته، في ماله، في جهده، في خدمته، تلاقي ربنا عمال يبارك ولادهم وبناتهم ويبارك الأب والأم بيت الأمين ده شاهد للمسيح كمان البيت المسيحي بيت أصيل عنده مبادئ بيسلم مبادئ لأولاده ولبناته لا ينساق وراء التيارات مش يبقى التلفزيون هو اللي ربه ولا الشارع هو اللي ربه ولا الأصحاب هم اللي ربوا لا بيت السلم مبادئ الحياة السليمة في الجزء اللي أنا قريته يقدم وصايا للبيت المسيحي يقول أيها النساء أخضعنا لرجالكن أيها الرجال أحبوا نساءكن نساءكم ولا تكونوا قصاة عليهن أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا مرضي في الرب أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم لئلا يفشلوا أيها العبيد أطيعوا في كل شيء سادتكم حسب الجسد وفي الآخر يقول عالمين أنكم من الرب ستأخذون جزاء الميراث لأنكم تخدمون الرب المسيح وأما الظالم فسينال ما ظلم به وليس محاباة الجزء ده بتاع رسالة كلوسي بيتكلم عن البيت المسيح وبيتكلم وصية محددة لكل طرف في هذا البيت يعطينا مسيحنا أن تكون بيوتنا بيوت شاهدة للمسيح شاهدة للرب شبعانة بمسيحها مسيحها حاضر فيها ولكل أسرة يكون لها النجاح الروحي الدائم بهنيكم بمناسبة بداية الصوم المقدس يوم الاثنين الجاي إذا أراد ربنا وعشنا وبداية العمل الروحي من خلال الأصوام والصلوات والقداسات والاعترافات وروح التوبة والقراءات الكنسية والكتابية الإنجيلية بحيث تكون أيام الصوم كلها أيام مباركة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين Min halleluja, zog sabbat rike, joke, age obnev matike, min pjaike, sos e ona, son e ona, na, min te noše, vorin goje, može oben šoj, بخريسوس مناير انتت في ماري بك نايرين تكيريني وين سوفتن بك لاو سوتن مونو ناينان اكيد شيت خريس موي سيستيمت اوي بنتي من شي صدق تمت خلو انت يا كوبينو جناه انت ماسو صادق بقتل صوت بنتي داويد تي صوفيا انت سولومون بابن فمان بربيتون في طبيجين لوسف شوي صب اي اري اب ان خنم ابتاهو اي رتفن بنيوت التايوت نار شيرف بابا بطا وادروس نمني نيوت متروبوليتس نمني ابسكوبوس نيت كيني من بنوت انت ادبي بيتغرو ايجنو اسرونوس نهان ميشن روم بينم هانسيو انهيريني كون تستبيو انو غاشي تيرو صاباسيت انو اتشالف جين كولم توبي بخريستوس اري اب ان تفكان انو بيناني بولخن اوهيريني كتابب تنو Son, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie efflogison, amin ismo erois, mo erois, timiton yakuni, evulkum beis.
ليترأف الله علينا وباركنا ويظهر وجهه علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشرط صليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفع عنا في كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورفائيل وسوريال والأربعة وعشرين قسيس والأربعة حيوانات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمات السمائية وكل الذين أرضوا الرب بأعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة كل قديسي أباء البرية بركة قديس الأنبا بيشوي حبيب مخلصنا الصالح وبركة هذه الكنيسة المجيدة وبركة أمنا العذراء أولا وآخرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا أمين بخريستوس بالنوتي آمين سشو أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خذلنا أعطينا اليوم مغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا من زميلنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجد من الشرير بالمسيح أصحابك فلنا لكن نكون والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جماعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع جماعكم مع روحك أيضا